عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله استضافت عندنا جامعة المنصورة اسبوع شباب الجامعات العربي تخيلوا عشر تلاف شاب جايين من اقطار الوطن العربي ومن جامعات مصر والمفروض ان الجامعة هتفطرهم وتغديهم وتعشيهم الفطار كله موحد الغدا موحد العشاء موحد الجامعه اتقلبت يا جماعه هتاكل 10000 بني ادم ازاي اتفقوا مع اكبر مطاعم في المنصوره والدنيا اتقلبت وجابوا طباخين وعملوا مطابخ عشان ياكلوا 10000 واحد الاكل بتاعهم واحد امال بقى لو كان ال 10000 واحد دول كل واحد له اكل غير التاني دي بتاكل ني في ني ودي بتاكل مسلوق ودي بتاكل سوتيه وده بياكل من غير ملح وده بياكل مشوي بس وده بياكل وكل واحد منهم له نوعيه وده عنده يوريك اسيد زايد فما بياكلش لحمه وده ما بياكلش سمك وده وده وده تخيلوا يا جماعه كانوا عملوا ايه حاجه ما حدش يقدر يحيط بيها امال ربنا سبحانه وتعالى اللي كل يوم الصبح 20 مليون نوع كائن حي بيقولوا له اكلنا يا رب ورزقنا يا رب وقوتنا يا رب و7 مليار بشر والحيتان في البحار رضعت الحوت اللي مولود بس طن لبن رضعت الحوت اللي مولود طن لبن وربنا بيدي لكل دول ارزاقهم وكل دول بيشبعوا قتل الخراصون اللي يشككك انه اللي يشككك ان ربنا قادر مش قادر انه يرزقك اللي يشككك ان ربنا سبحانه وتعالى مش قادر انه يجوزك اللي يشككك ان ربنا مش قادر انه يديك الذريه قتل الخراصون اللي بيفتروا على الله سبحانه وتعالى ويقول لك كل ما الواحد عياله تزيد كل ما الفقر بتاعه يزيد قتل الخراصون ربنا قادر ومفيش مخلوق بيجي غير وهو معاه رزقه لا نزال مع هذه السلسلة الطيبة مع هذه السلسلة اللي من سلاسل العقيدة سلسلة مفاتيح الرزق ازاي نزود دخلنا ازاي نجيب فلوس ازاي نزود رزقنا ايه ابواب الرزق اللي ربنا فتحها لنا الابواب المجربة والمضمونة والحقيقية واللي تجيب فلوس بحق وحقيقي وقفنا المرة اللي فاتت مع اول مفتاح حسن الظن في الله والثقة في الله سبحانه وتعالى وتاني مفتاح العبادة سجادة الصلاة وفتحة المصحف العبادة النهاردة هنبدأ مع المفتاح الثالث الدعاء الدعاء يا جماعة مين الرزاق هو اللي واقف في سوبر ماركت مين اللي بيرزقه اه صاحب سوبر ماركت ولا بيديله مرتبه قال لا طب وصاحب السوبر ماركت بيجيب فلوس ورزق منين الناس اللي بتدخل تشتري منه كل واحد بيديله فلوس قال لا طب والناس دي جابت الفلوس منين ده شغال في الحكومة وده تاجر وده موظف في شركة خاصة وده وارث قال لا طب دول بقى كلهم جابوا منين اه اللي شغال في الحكومة الحكومة جابت منين الحكومة عندها مشاريع وعندها تجارة وعندها وعندها وعندها بتجيب منها فلوس الشبكة دي يا جماعة اي عقل بيقول ان لازم في واحد وراها كلها مين اللي اصلا كل ما هترجع هتلاقي في خطوة ترجع خطوة ترجع خطوة مين اللي ورا كل ده الرزاق الله عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول فابتغوا عند الله الرزق اللي بيرزق الكل اللي بيضخ الرزق في اخطر شبكة في الوجود كله شبكة توصيل الارزاق هو الله سبحانه وتعالى عشان كده قال الله عز وجل عن المخلوق لا يملكون لكم رزقا ما فيش في ايديهم حاجة ورزق بالنكرة لانهم ما يملكوش اي شيء فابتغوا عند الله الرزق بالمعرفة بقى بالالف واللام لان جميع انواع الرزق في ايد ربنا لوحده سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاة والسلام حس بالمعنى ده رفع ايده ربنا لربنا وقال له اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك يا رب انا عبد ابن عبد ابن امه يا رب انا انا مش عبد لحد غيرك يا رب انا ما كانش ليا سيد غيرك وبقيت انت سيدي يا رب انا ما كنتش حر وبقيت عبد يا رب انا ما اعرفش غيرك ولا اعرف غير بابك انا اتولدت عبد وهعيش عبد يا رب ناصيتي بيدك يمين يمين شمال شمال يا رب انا يا رب تحت امرك ونهيك يا رب ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك اسألك بكل اسم هو لك ليك انت مفيش حد يفتري على الله ويوهمك انه رزاق ولا انه قادر ولا ان بايده حاجة سميت به نفسك او انزلته في كتابك انا بحس في الدعاء ده واحد كأن واحد ماسك هدوم واحد وبيقول له اتوسل اليك طب اعمل ايه عشان ترضى عني طب اعمل ايه عشان تغثني طب اعمل ايه عشان تجرني او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ببركة القرآن يا رب ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي همومي وهم الرزق اللي جوايا ومشاغلي وفقري وديوني شلهم عني ببركة القرآن في حياتنا يا رب يا اخوانا لما الصالحين حسوا بالمعنى ده ان ربنا هو الرزاق ومفيش رزاق غيره احد السلف لقى غلام في فترة مجاعة ماشي بيرقص وبيضحك قال له يا غلام اتضحك والناس في هذا الكرب قال وما لي لا اضحك ولي سيد يملك حديقتين ده انا شغال خادم عند واحد عنده جنونتين انا مالي بقى عنده حديقتين انا مالي بقى الناس لاقيه او مش لاقيه انا مالي ان في كورونا والش- والناس مشاريعها بتقفل والشركات بتنهار والطبقة المتوسطة بتن... بتنمحي من الوجود انا مالي يا عم انا انا اللي انا شغال عنده مالتي ملياردير ما يهموش لا كورونا ولا اوبئة ولا مشاكل ولا ظروف الراجل قال له سيد يملك حديقتين عنده حتة جننتين ولا يخاف ولي رب يملك السماوات والارض واخاف اخاف ازاي يا رب احد السلف لما حس بالمعنى ده قال والله لو صارت حبة الحنطة بدينار من الذهب الامحاية يعني شوفوا رغيف العيش بيستخدم فيه كام امحاية قال لو الامحاية بدينار والله ما خفت على رزقي ليه لان الله قال اليس الله بكاف عبده ربنا هو الكافي سبحانه وتعالى ياما الواحد شاف الرزق اخطر عملية ديليفري في التاريخ توصيل الارزاق يا جماعة توصيل الارزاق ازاي ربنا بيوصل الارزاق واحد كان محتاج 4000 جنيه الصبح عشان عملية ضروري الراجل بيته آه، تحته يعني ساكن تحت جامع يعني تحته جامع والجامع ده على طريق سريع نزل بالليل قبل الفجر قعد يصلي ويبكي ربنا يصلي ويصرخ ويجأر الى الله سبحانه وتعالى واحد من الناس اللي ربنا فتح عليها شوية معدي فطبعا كلنا على الطرق السريعة واحنا مسافرين والحقيقة مليانة سفر فدايما المساجد بتاعت الطرق السريعة عمرانة بالمصلين ي- يقوموا راكنين عربيتهم وداخلين مصليين بقى فواحد راكن عربيته وداخل يصلي لا الراجل ده قعد يعيط ويبكي و- استنى ما اخلص انت بتعيط ليه انت بتبكي ليه فالراجل بدأ يتكلم معاه على استحياء كده يعني ده بكره وفي عمليه و... ومحتاج مبلغ كذا و... فالراجل قال له خلاص يا عم المبلغ اهو طب بص خد الكارت بتاعي وعشان لو احتجت اي حاجه انت شكلك راجل صالح ولما اتزنقت وقفت بين ايدين ربنا خد الكارت بتاعي ولما تحتاج اي حاجه اتصل بيا قال له اتفضل الكارت بتاعك انا لما اتزنقت وقفت بين ايدين ربنا ربنا جابك ليا ربنا اللي وصلك ليا لما اتزنق تاني هقف بين ايديه وهو اللي هيجيب لي وهو اللي هيرزقني موصل الارزاق معجزه توصيل الارزاق مش مجرد كتابه الارزاق انه يجيب لك الرزق لحد عندك ياتي بيها الله يعني سبحان الله العظيم يعني احد الناس اعرفه يعني من الاثرياء فبيقول لي اتجوز فاتجوز واحده عندها 30 سنه فمره قعد معاها كده بيقول لي انا نفسي اعرف دي ازاي قعدت من غير جواز لحد سن ال 30 بيقول لي جمال دين حاجة يعني سبحان الله يعني بيقول اوصاف عامة كده من بعيد لبعيد يعني ولكن حسيت انه مبهور بيها بيقول لي سبحان الله رزقي فربنا حجبه عن الدنيا عشان يبقى هو رزقه رزقك محدش هيعرف يخطفه منك على شواطئ اوروبا في مئات الملايين من سمك السردين آه، آه، آه، سمك السلمون عايش وعلى شواطئ امريكا الجنوبية في ملايين من اسماك القرش والحيتان والاسماك اكلة السمك والطيور اكلة السمك عايشة ولكن عايشة جعانة عايزة رزق طب هي بينها وبين مئات الملايين من اسماك السلمون 12 الف كيلومتر يعني 20% من المية بتاعت الكرة الارضية اللي هي مية المحيط الاطلنطي يعني ربع مساحة الكرة الارضية اللي هو المحيط الاطلنطي طب هتقطع ال 12 الف كيلومتر دول ازاي عشان توصل من شواطئ امريكا الجنوبية لشواطئ اوروبا مش هي اللي هتقطع ده ربنا اللي هيجيب لها مئات ملايين سمك السلمون لحد عندها طب ازاي ربنا يرسل رياح في المحيط الاطلنطي بسرعة 80 كيلومتر في الساعة اتجاهها من اوروبا لامريكا الجنوبية الرياح دي تقلب الأع- الاعشاب الخضراء اللي جوه الميه اللي هي مسؤوله عن صناعه 50% من اكسجين الكره الارضيه الاعشاب دي اللي هي الاكله الوجبه الشهيه ال open buffet بتاعت سمك السلمون سمك السلمون يقعد يجري وراها فتوع يقعد يستدرج وراها لحد ما يقطع 12000 كيلو عشان رزق السمك ال- والطيور اللي على شواطئ امريكا الجنوبيه في مئات ملايين سمك السلمون ده ربنا هو اللي وصل الارزاق اللي وصل الارزاق للطير اللي هناك مش هيوصل لك انت الرزق اللي منساش السمكه اللي على شاطئ امريكا الجنوبيه هينساك انت يا جماعه فما ظنكم برب العالمين فين ظنك في الأف... ما لكم لا ترجون لله وقارا احنا زي استهنا بقدرة الله على انه يرزقنا وانه يفرج كربنا وبقى كل تفكيرنا الاسباب فين والوسائط فين والبشر فين ازاي ازاي ما احناش قلوبنا مش قادرة تعيش مع قدرة الله المذهلة سبحانه وتعالى كان سيدنا داود لما يدعى ربنا يقول يا من يرزق النعاب في عشبه يا من يرزق النعاب في عشبه فحد بيقول يعني ايه النعاب النعاب ده ال الابن الغراب الغراب لما بيحط البيض فالبيض لما بيفقس بيطلع النعاب اللي هو الغراب النونو النعاب ده اسمه النعاب لانه بيقعد ينعق يقعد ينعق عايز الاكل بتاعه ليه ابوه وامه اول ما بيتولد بيبقى ريشه ابيض الزغب بتاعه ابيض فبينكروه يحسوا انه مش ابنهم يرموه طيب هو بقى يدور على رزقه هو مولود اصلا من غير ريش من غير يعني جناحه ما يعرفش يطير اصلا ومولود اعمى ما هو شايف حاجه اصلا فهيموت هيموت وامه وابوه رموه يعني هالك هالك يعني تخيلوا واحد قام رامي نونه في الزباله خلاص الناس بيلاقوه بعد كذا ساعه ميت والحشرات بتاكل في جسمه نسال الله العافيه نسال الله الهدى والعافيه فميت ميت سبحان الله العظيم ربنا بقى موصل الارزاق خلق له في منقاره غدد بتطلع ريحه حلوه الغدد دي بتجذب الديدان فاكره انها اكل ليها تقوم الديدان تيجي عند بقه يقوم واكل الديدان اللي وصل له الرزق وهو اعمى مشلول ما عندوش ريش يطير امه وابوه راميينه اللي وصل له رزقه هو الله ما يوصلكش انت رزقك ما يرزقكوش انت اطمن اطمن اطمن لان ربنا موجود اطمن لان ربنا حي اطمن لان ربنا معانا اطمن ما تقولش رزق هيجي ازاي وهيجي منين وهيجي فين وانا ما استاهلش يا عم سيبك بقى من شويه النمل اللي في دماغنا ده يا عم ومين اللي رزقك وانت جنين في بطن امك كنت تستاهل ايه عشان يديك كبد وكلى ومخ واعصاب وطحال ومعده وجهاز بولي وجهاز تنفسي كنت تستاهل ايه عشان يديك كل ده ربنا بيديك لانه كريم مش لانك تستاهل ما تقولش طب ازاي ومنين هو في اعلى ايه من كبدك وكلتك وعينيك وسمعك وبصرك ومراكز مخك و... ومراكز التنفس في المخ ايه اعلى من كل ده ايه اعلى من كل ده يا اخوانا الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي كلكم جائع كلكم جعانين مفيش حاجه اسمها غني وفقير الا من اطعمته الا اعرف حقيقه وضعك فاستطعموني ارفع ايدك وقول يا رب اطعمكم اطعمكم مجزومه يقين هترفع ايدك وتقول اطعمني يا كريم ربنا هيطعمك يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم اكسكم برضه مجزوم يقين يعني جواب خلاص هتقول يا رب اكسني يا رب اطعمني يا رب اهدني الله سبحانه وتعالى لن يخلف لك دعوة سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم مليارات المليارات الوقت والمليارات من أم سيدنا آدم وإنسكم وجنكم ومليارات الجن قاموا في صعيد واحد فسألوني كله رفع إيده 300-400 مليار بني آدم و300-400 مليار جن كله رفع إيده في نفس الوقت يعني ألف مليار مخلوق رفع ايده يا رب انا عايز يا رب ملك الارض يا رب انا عايز قد الارض ذهب يا رب انا عايز يا رب جنة عرضها السماوات والارض يا رب فسألوني ففورا فاعطيت كل واحد منهم مسألته كله قمت مخرج من الخزائن كل اللي طلبوه في نفس الثانية ما نقص ذلك من ملكي ولا ينقص شيء من خزائن الله ولا ينقص شيء من خزائن ربنا مليانه يمين الرحمن لا تغيضها النفقة ما بينقصش اللي فيها ربنا لما ادى الجنة ما نقصش خزائن ربنا بكل ما في الجنة يا اخوانا عايزين نعرف مين هو ربنا عايزين نثق في الله في الله قادر انه يرزقك قادر كنت بزور واحد قريبي في عيد من الاعياد فكان بقى لي سنين ما زرتوش وهو كان فقير جدا وعلى قد حاله جدا ففوجئته ان بقى غني جدا ومش عارف جايب لابنه عربيه شكلها ايه و... يعني غني جدا فاحنا قاعدين بنتكلم فبيحكي لي هو اختنى ازاي النقله دي حصلت ازاي بيقول لي مفيش انا كان واحد صاحبي تاجر مسافر تركيا عشان يجيب بضاعه من هناك تاجر فقال ياخدني ونس يعني يونسه في الرحله و... وعادي بقى يعني هو يدفع لي التذكره وكده وانا معاه في الرحله كونس وسند وكده وخلاص انما انا ما اعيش حاجه اصلا انا تاجر بيقول رحت هناك فبتفسح مره ماشي في تركيا في الاسواق فلقيت حته حديد كبيره كده عامله زي المحرات عندنا كده بيقول دي بتتباع في بلد الفلاحين بتاعتنا ب 10000 جنيه بتستخدم في حاره الارض فبيقول هي دي ايه دي بيسالهم قالوا له دي مفيش زياده تصنيع وبتترمى لان هناك عندهم وسائل زراعه ثانيه غير عندنا فقال لهم طب ممكن استوردها يا عم تستورد ايه دي ببلاش عندنا اصلا خدها برخص التراب جه هنا باعها بالالافات بقى مليونير فورا ربنا قادر انه يرزقك قادر ما انساش حد من ممن اعرفهم واحبهم يعني وانا طالب في الكليه الكلام ده من كام سنه يعني كان من حوالي 18 19 سنه مش فاكر 20 سنه كده وانا طالب في الكليه فكنت عنده هو من القاهره وانا من المنصوره فكنت انا وثلاثه اربعه فقال انا اعزمكم على بقى فته وكوارع في الحسين فكان طبق الفته والكوارع والوجبه كلها بقى في المطعم الخطير ده ب 12 جنيه يعني انا اتكلفت 12 جنيه ويعني الليله كلها كانت ب 70 80 جنيه انا فاكر هو خارج من كتر زعله ان الفلوس راحت فبيقول ياه يا ريتني ما عزمتكم الكلمه ما انساهاش ابدا اصل هو حد يعني من الدعاه وكده يعني يعني الان عنده مئات ملايين مين اللي رزقه مين اللي اداله مين اللي فتح عليه وتجاره ومصنع و... ومزارع و... مين اللي اداله مين اللي فتح عليه ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يرزقك كان في شاب من شباب القاهره كان لما حد يديله كرتونه بيض هديه كان يرجع لمراته يقول لها فتح علينا اللهم لك الحمد شوف رزق ربنا الواسع الشاب ده بيقول مرت الايام ربنا فتح عليه في الرزق بقى لما عربيته بتقدم ما عندوش وقت يروح يبيعها والكلام الفاضي ده يشتري عربيه جديده ويتصدق بالعربيه القديمه على حد من حبايبه بيتصدق بعربيه بيطلع عربية صدقة هو ربنا لما بيفتح قادر قادر انه يرزقك اكبر مزرعة جمال في مرسى مطروح اكبر مزرعة جمال صاحبها كان شاب غلبان غلب موت وكان شغال في السعودية في, في حظيرة مواشي في السعودية وغلبان جدا ينظف ويعمل ويحلب و... فواحد بيقول له مره يا اخي ده بيقولوا ان البان الابل شفاء وان النبي عليه السلام اتكلم والبان الابل دي حاجه جميله ما تجرب كده يعني شويه لبن كده وت ايه وتتاجر فيهم من البان الابل يمكن ربنا يفتح عليك من الضنك اللي انت عايش فيه ده والبهدله والفقر اللي انت فيه والديون اللي انت فيها فبدا يشتغل في البان الابل شويه جاب جمل وبدا ايه جاب ناقه يعني وبدا يحلب ويبيع بقوا ناقتين بقوا ثلاثه بقوا اربعه لحد ما عادش محتاج يشتغل عند حد جه هنا في مرسى مطروح وفتح اكبر مزرعه جمال وبقى بيتاجر في الابل ولحوم الابل والبان الابل واموال الابل ربنا قادر انه يفتح ربنا قادر انه يرزق ربنا قادر سبحانه وتعالى انه يغير حالك ربنا غني ربنا عنده كتير احنا مع حد غني قوي احنا مسنودين قوي كل ال... كل اموال البنوك المركزيه اللي في العالم دي من خزائن الله كل اموال البورصات والاسهم دي من خزائن الله كل المجوهرات اللي لابسها الاميرات وملكات الخليج و... وزوجات مليارديرات العالم دي من خزائن الله كل الاحجار الكريمه واللؤلؤ اللي في قاعان البحار والذهب اللي في المناجم والاحجار الكريمه اللي في الجبال كل دي من خزائن الله كل السحب اللي في السماء وكل الزراعه اللي بتطلع من النباتات الارض كل دي من خزائن الله كل ثروات اغنى 100 ملياردير على وجه الارض دي كلها من خزائن الله كل حاجه كل فلوس كل مال في جيب مخلوق ماشي على وجه الارض دلوقتي ربنا غني قوي يا جماعه لما الخليفه كانت بنته قطر الندى وجوزها لحاكم مصر يعني جوزها للخليفه في العراق فقال يبني لها قصر في كل محطه تريح فيها في الطريق ما بين مصر والعراق مصر فلست الدولة أشهرت إفلاسها كل اللي ربنا بيديه لعباده في الجنة وخزائن ربنا لا ينقصها شيء لا ينقص مما في خزائن الله أي شيء سبحانه وتعالى عايزين نعرف ربنا غني قد إيه عايزين نعرف يعني إيه يعني إيه لو ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يعني يا شباب يعني لو جبنا كل محيطات الأرض وبحار الأرض وأنهار الأرض بقى كلها حبر وكل أشجار الأرض بقت إقلام خشب أو إقلام حبر ونزلنا البحار بدأنا نكتب آيات ربنا في قاع البحر وبعد كده دخلنا جوه عضو عضو من جسم الإنسان وبدأنا نكتب آيات ربنا في المخ وفي العين وفي السمع وفي البصر وبعد كده دخلنا في الغابات وبدأنا نكتب آيات ربنا في النباتات والمخلوقات وراس النحلة اللي بتعرف بالأشعة تحت الحمراء اتجاه أشعة تحت البنفسجية اتجاه, اتجاه الأزهار وحاجات مذهلة ودخلنا في مخلوق مخلوق كتبنا وطلعنا في الفلك وقعدنا نكتب آيات ربنا في المجرات هتتكسر الأقلام ويخلص الحبر بتاع الأرض ومش هتخلص آيات ربنا ربنا ربنا عظيم قوي ربنا اطمن على رزقك ما تقولش هيرزقني منين وهيفتح عليا ازاي وهيبقى امتى ويا عم الأبواب متقفلة يا عم ما نفدت كلمات الله وسائل ربنا انه يفرجها عليك لا تحد ولا تعد ولا تحصى يا شباب كما روي عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمه الدعاء ده فتح اللي ربنا يفتح عليه انه يرفع ايده ويقول يا رب نسالك العافيه يا رب وسع رزقنا واد عنا ديوننا فقد فتحت له ابواب الرحمه ده فتح من الله سبحانه وتعالى كلمه يا رب فتح ان ربنا يشرح صدورنا ان احنا نقول كلمه يا رب يبقى ده المفتاح الثالث من مفاتيح الرزق اللي هي الدعاء الدعاء ما بين الاذان والاقامه الدعاء في النص ساعه اللي قبل الفجر الدعاء ليل نهار الدعاء في اي وقت الدعاء في سجود الفرائض الدعاء كلمة يا رب في اي وقت وفي اي كرب المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق وهو معجزة الركعتين المفتاح ده انا مرتبط بيه نفسيا جدا وفي درس ليا موجود على اليوتيوب اسمه معجزة الركعتين معجزة الركعتين ده الركعتين دول يا جماعة انا نجحت في كلية الطب بركعتين فضله منة الله سبحانه وتعالى ونجحت في ماجستير امراض الكلى بركعتين وطلعت الاول في ال- في ال first بتاع الماجستير بالركعتين وخلصت الرساله بتاعه امراض الكلى بالركعتين واديت ديوني بالركعتين و- و- و- وياما امراض الركعتين دول هم قصه حياتك اصلا اي انسان يعرف قدره ربنا يخلص مشاكله بالركعتين وقعت في ازمه وراك دين وراك مشكله مرض تعبك يلا اجري اتوضى وقفي على سجاده الصلاه الله اكبر يا رب عيط بقى على قد ما تقدر مرغي نفسك على اعتابه على قد ما تقدري توسل على قد ما تقدر كان اذا حزبه امر عليه الصلاه والسلام فزع الى الصلاه يعني ايه فزع عارفين واحد طالع عليه حرامي عايز يقتله وبيجري على اسم البوليس منظر وشه من الفزع ايه عارفين اب ابنه خبطته عربيه وبيجري في نص الليل على مستشفى الطوارئ منظر وشه من الفزع ايه هو ده الوصف بتاع الصحابه لوش النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيحصل مشكله لما النبي يجري على ربنا فزع الى الصلاه هو عارف عارف ان حلها عند ربنا سبحانه وتعالى الركعتين دول اخطر مفتاح من مفاتيح تفريج الكربات وتوسيع الارزاق شوفوا يا جماعه ما تخسروش دي سيدنا ابراهيم مراته اتاخدت منه ملك مصر ايامها كان عنده مرض زي نفسي كده ان اي واحده جميله متجوزه يغتصبها فخطا خد زوجة ابراهيم السيده ساره ملك الجمال العالم من سيدنا ابراهيم غصب عنه وقف الله اكبر الركعتين الركعتين دول ربنا عمل له ست معجزات بيهم جه يقرب الملك الظالم من سيده ساره اتشل ادي بقى اول معجزه ف ف فدعت ربنا عشان ما يودعوش في داهيه يقول لها انت عملت فيه ايه اتفك الشلل بتاعه رق من الشلل ادي تاني معجزه يعني واحد على كرسي متحرك وقام فجه يقرب منها تالت التاني اتشل دعت ربنا تفك شلله وجه يقرب منها تالت اتشل دعت ربنا تفك شلله اداها هاجر هديه ولا ايه انت شيطانه انت مين امشي مش عايز اقرب منك ست معجزات وهو بيصلي في الركعتين لقى السيده ساره قدامه ربنا قادر جريج لما المرأة البغية افترت عليه و- و- وزنت مع الراعي ونسبت الولد لجريج العابد وهو في المحكمة والدنيا كلها شمتة فيه قال لهم دعوني أصلي سيبوني أصلي ركعتين بيصلي ركعتين خلص الركعتين نغز الغلام من أبوك قال أبي الراعي قالوا له نبني لك الصومعه من دهب ربنا قادر سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن الله بركعتين والفرج نزل وهو بيصلي فنادته الملائكه وهو قائم يصلي بحب الايه دي قوي كان ممكن ربنا يقول فنادته الملائكه اشمعنى وهو قائم يصلي العباده سر اجابه الدعاء العباده سر تنزل الفتوحات واعطاء الكرامات الركعتين يا جماعه الركعتين معجزه الركعتين ربنا في سوره الفتح لما بداها ان فتحنا لك فتحا مبينا وكلها فتوحات ربنا قال في الاخر عن الصحابه تراهم ركعا سجدا الصلاه سبب الفتح الصلاه كل ما هتصلي كل ما هتتبع سياسه الركعتين كل ما ربنا هيفتح عليك اكتر واكتر واكتر يبقى ده المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق الركعتين كل ما تتزنق كل ما تتزنقي الركعتين اجري على سجاده الصلاه المفتاح الخامس اللي نختم بيه الحلقه النهارده من مفاتيح الرزق سلامه النيه ياه سلامه النيه القلب الصافي سلامه النيه وسلامه النفس مع الله ومع الناس انك تبقى سليم من جوه من صفى صف يلاقي عايز ربنا يصفي لك حياتك عايزه تبقى صافيه من المكدرات والقرف والمنغصات والديون والهم والاعباء وال... عايزه تبقى كده صفي مع ربنا صفي نيتك مع الناس عشان كده قال الله عز وجل في الحديث القدسي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي خد بالك تفرغ مش معناها سيب الدنيا وسيب الشغل وسيب مراتك وسيب عيالك واقعد اعبد بس تفرغ اعبدني بقلب فارغ اعبدني بقلب مفيش فيه احقاد وحسد وغيره اعبدني في قلب مش جسمك معايا وقلبك مع الدنيا ومع اسباب الدنيا تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك وإن لم تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك عايز نشيلك عايز انضف من جوه اطهر من جوه صفي نيتك مع الله سبحانه وتعالى طهري نيتك مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يصفيكي من جوه وعشان ربنا يطهرك من جوه ده المفتاح الخامس صفاء النية مع الناس والصفاء مع الله سبحانه وتعالى وصفاء السريرة مع الله ومع المخلوق اخواني واحبابي في الله لحد دلوقتي خدنا خمس مفاتيح من سلسلة مفاتيح الرزق ربنا حط سلسلة المفاتيح في ايديك ما تجيش تشتكي بعد كده لحد دلوقتي خدنا خمس مفاتيح في الحلقتين دول فاكرينهم المفتاح الاول كان ايه حسن الظن في الله والثقه في الله انه لا يمكن هيسيبك ان الرزق جاي جاي واحد من اخواني كان نفسه يتجوز باي طريقه وقعد يدور جه في الاخر احبط يئس فجه مره قال لي انا نمت حلمت حلم غريب الليله قلت له ايه قال لي حلمت ان في واحده جايه في سفينه والسفينه جايه كده بقى على البحر على الشط ويعني زي هي بتقول او حد بيقول ما يعني ما تستعجلش جايه في الطريق تستعجل الرزق جاي والفرج جاي والفتح جاي حسن الظن في الله والثقه في الله المفتاح الثاني ها المفتاح الثاني العباده قوة العبادة العبادة دي ربنا بيبارك لك فيها في كل حاجة في حياتك ال ال ال الحدي ال السبب الثالث الدعاء يا رب للنهار ادعي ربنا بسعة الرزق وأداء الديون المفتاح الرابع من مفاتيح ال ال الرزق معجزة الركعتين انك انت لما تقع في زنقة وعايز ربنا يوسع رزقك اتوضى وقف على السجادة وعيط في ركعتين وادعي ومرغ راسك في الارض صرخ لربنا في الركعتين وشوف بقى فرج ربنا المفتاح الخامس صفاء النيه مع الله وصفاء السريره مع الناس وعمل وعدم حمل اي احقاد او حسد او غيره او نظر لنعمه ربنا في ايدين غيرك لما صدرك ده ينضف ربنا وتعبد ربنا بصدر نضيف ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك اللهم يا ربنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب اللهم وسع أرزاقنا اللهم أد عنا ديوننا اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك اللهم ارزقنا من فضلك الواسع الكريم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك والمره الجايه ان شاء الله نستأنف سلسله مفاتيح الرزق باذن الله سبحانه وتعالى